إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آه، عبادة اليوم هي الصلاة والصلاة مش ممكن تخلص في مرة واحدة إنما هتخلص على ثلاث مرات على ما نخلص الصلاة الحقيقة لأن هنتناولها في أربع معاني المعنى الأول اللي هنبتدي فيه النهاردة هو معنى المحافظة على الصلاة والمعنى الثاني هنقوله المرة الجاية إن شاء الله اللي هو هيبقى الخشوع في الصلاة كيف تخشع في الصلاة والخشوع في الصلاة وأظن ده هيبقى موضوع مهم لأن كلنا إن شاء الله حريصين إزاي نخشع في الصلاة المعنى الثالث اللي هنتناوله في المرة اللي بعدها السنن وقيام الليل وكيف نؤديها وكيف نحافظ على قيام الليل هو ده هيبقى نظام حلقاتنا الثلاث الحلقة الرابعة هتبقى بعنوان الصلاة في المسجد كل مرة هنمسك موضوع وهنبدأ النهاردة إن شاء الله ابتداء حلقات الصلاة هنتناوله وهتبقى الصورة اللي هنتناوله بيها النهاردة إن شاء الله هو أهمية الصلاة معناها يعني إيه صلاة؟ وكل ما يتعلق بفضل الصلاة وقيمة الصلاة وأهمية الصلاة هو ده موضوعنا النهاردة تعالوا نبدأ يعني ايه صلاة؟ أول ما نبدأ نقول يعني ايه كلمة صلاة؟ الصلاة يا اخوانا لو فتحت المعجم ودورت يعني ايه كلمة صلاة هتلاقي لها ثلاث معاني. ثلاث معاني في المعجم. أول معنى الصلاة من الصلة. صلة فتسمى صلاة أي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. والمعنى الثاني للصلاة الصلاة بمعنى الدعاء. صلاة بمعنى دعاء يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الملائكة تصلي على النبي يعني دعاء يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور لها ثلاث معاني هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور طب وصلاه الملائكه ايه تدعو لنا طب والمعنى الثالث المعنى الثالث بمعنى الرحمه هو الذي يصلي عليكم اي هو الذي يرحمكم طيب ده معنى الصلاه يعني ايه كلمه صلاه طب فضل الصلاه ايه تعالوا نتكلم في الايات والاحاديث التي جاءت في فضل الصلاه ورغم ان الحقيقه ان موضوع الصلاه بديهي جدا واساسي جدا لكن في ناس كتير قوي مقصره فهيبقى موضوعنا النهارده بيتناول نقط محدده اول حاجه فضل الصلاه وبعدين خطوره ترك الصلاه وبعدين خطوره جمع الصلوات وبعدين خطوره تاخير الصلوات فاول حاجه نقول ايه فضل الصلاه تعالوا نبدا يقول الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مكتوبه بمواعيد محدده لازم تحافظ عليها في هذه المواعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس خمس حاجات اتبنى عليها الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان خمس حاجات يا إخواننا اتبنى عليها الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان بني الاسلام على خمس في ناس كتير فاهمه الحديث ده غلط الحديث ده انتوا فاكرينه احنا خدناه في المدرسه في ناس فاكره ان الاسلام هو الخمس حاجات دي ومفيش غير كده كانك بتقول الاسلام عباره عن عواميد فقط ما هو بني الاسلام يعني العواميد اللي اتقام عليها الدين لكن فين ذكرك وفين صلاتك وفين حجابك كل ده بقيت اقامه العماره بني الاسلام هو انت لسه حطيت العواميد في ناس ما حطيتش العواميد اصلا في ناس لسه ما بتصليش بتجمع الصلا- الصلوات بني الاسلام على خمس يعني حتى العواميد اللي قام عليها الدين مش موجوده لسه بقى يتقام العواميد اللي هم الخمس حاجات دول تصلي في الوقت وتزكي وتصوم اقمت العواميد ابدا بقى جمل العماره بتاعتك مش معنى بني الاسلام على خمس ان مفيش في الاسلام غير الخمسه دول وما عليهاش حاجه بعد كده لا قيم البنيان بتاعك والعواميد بتاعتك الاول وبعدين جمل العماره وحسن العماره وحط بقى شويه ذكر زي ما بتدهن الشبابيك وزي ما بتحط بواب استكمل الاسلام وحسن العماره على قد ما تقدر ببقيه امور الاسلام لكن اتبنى على ايه على الخمس حاجات دي يبقى اللي ساب الصلاه هد العمود اصلا ما اقامش ما أقامش شيء خالص يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين لازم ده يبقى واضح لازم ده يبقى محسوس عندنا شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم سيدنا معاذ بن جبل فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله رأس الإسلام إيه فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر أول حاجة في الدنيا وأهم حاجة في الدنيا الإسلام وعموده الصلاة شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ده احنا بنخلي بالكم بنتكلم في فضل الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا محافظتك على الصلوات الخمس دول هي المحيا الخطايات في اليوم والليلة تخيل ان انت ممكن تقابل ربنا نقي تماما لو أديت الصلاة وقتها كما ينبغي وأنا لما بقول محافظتنا على الصلاة مش بقول ان انتوا تصلوا في اي وقت ده انا بتكلم يا جماعة عبوني لما نقول فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا انا بعني اول الوقت عشان يبقى الكلام واضح من اول بدايتنا مع بعض لما نقول فضل الصلوات يعني بنتكلم على الصلاة في اول الوقت يعني لو سألتني ايه افضل وقت اادي فيه الصلاة اقول لك اول نص ساعة اصل في ناس تقول لك يعني انا عايز اعرف انت بتقول لي الصلاة في اول وقت اللي هو ايه بالظبط وكل الاحاديث اللي انت عمال تقولها عن فضل الصلاة اللي هي ايه بالظبط اللي هو اول نص ساعة افضل وقت الاداء الصلاة اول نص ساعة اللي هي تحسبها من ساعة ما بيأذن لغاية في المسجد ما ينتهي من أداء الصلاة بعد إقامة الصلاة و و و أسوأ شيء إنك تأخرها لإمتى؟ للتلت ساعة الأخراني زي ما بنيجي إحنا نعمل تقعد مؤخر مؤخر مؤخر لا مش هي دي مش هي دي الصلاة اللي إحنا بنتكلم عنها مش هي دي الصلاة اللي يمحو الله بها الخطايا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أنهي صلاة دي اللي بتتصلى في أول الوقت تخيل يبدو الحديث ده جميل جدا يبدو يا جماعة إن في ذنوب تكفرها الصلوات الخمس أدي الصلوات الخمس الذنوب اللي في اليوم والليلة تمحيها الصلوات الخمس لكن في ذنوب تقيلة شوية محتاجة ليوم الجمعة لا لا لا لا استعد بقى اليوم الجمعة وروح صلي الجمعة كما ينبغي تتمحي لكن في مصايب محتاجة رمضان استنى لما يجي رمضان هيحلها رمضان ويخلصك منها لكن في كبائر آه. لازم بقى تيجي عند ربنا تعال العمرة بقى شوفوا الحديث تاني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة قال نعم شوف البساطة شوف الوضوح انت بقى عامل ايه في الصلوات الخمس نفسك تخش الجنة ببساطة ووضوح صلي الصلوات الخمس وحرم الحرام وحلل الحلال ما هو زي ما احنا ضبطنا اخلاقنا عايزين نضبط العبادات وتمشي كده عمال تضبط الاثنين مع بعض تحسن اخلاقك وتحسن عباداتك اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة تخيل مفتاح الجنة صلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإن الصلاة شفاء حديث رواه الإمام أحمد في مسنده آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الصلاة الصلاة وجعل يرددها الصلاة الصلاة تخيل آخر كلمة طلعت من بق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة شوف قيمتها تخيل آخر حاجة عايز يقولها نبيك قبل الموت الصلاة الصلاة يقول الراوي فجعل النبي يغرر بها لسانه يتردد بها قلبه لا يكاد لسانه أن ينطلق لسان النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر ينطلق وهو بيموت وعمال يقول ايه الصلاة الصلاة نسمعه يتردد بها قلبه تخيل مش قادر يطلعها ومش قادر يبطلها الصلاة الصلاة شوف الامر خطير قد ايه شوف الامر رهيب قد ايه ويكفيك انك تعرف ان اخر ابتسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موته كانت ابتسامة للصلاة اخر مرة يبتسم فيها النبي فتح باب حجرته ونظر فاذا ابو بكر رضي الله عنه يؤم الناس فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسمت ليه يا رسول الله فرحان باجتماع المؤمنين المسلمين على الصلاة آخر ابتسامة يا جماعة كانت في الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ثم أكب صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي أجهش البكاء وقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم ظل يبكي فأكب كل رجل منا يبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع النبي رأسه وفي وجهه البشرى فقال بعد البكاء الشديد طلع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للصحابة وجهه مليان بشرى فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويخرج الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجتنب الكبائر السبع إلا وقيل له يوم القيامة ادخل الجنة بسلام إخوانا المسألة يبدو أن الموضوع ممكن أن احنا نحافظ على الصلوات الخمس الموضوع مش صعب ممكن أن احنا نضمن هذا الثواب العظيم أنا مش بكلمكم في أمور شاقة عليكم جاء في الحديث أن رجل أصاب من امرأة قبلة قبلة من امرأة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة قبلت امرأة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى شوف الحل في إيه بص الله تبارك وتعالى إيه الحل للراجل اللي عمل هذا الإثم وهذه المعصية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حلك صل كتير فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي جميعا شفت الصلاة بتكفر قد إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أفضل إيه أفضل حاجة في الإسلام وفي رواية أخرى أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى إيه أكثر حاجة يحبها الله تبارك وتعالى فقال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال جهاد في سبيل الله شايف الصلاة على وقتها أول ما يأذن أول ما تسمع الأذان أفضل عمل في الدين أول ما يأذن قوم صلي مش هتصليها هتصليها تعالوا نتكلم بصراحة يا جماعة أنت كده كده هتحط الخمس دقايق دول كده كده هتصلي طب إيه اللي يخليك بدل ما بتصلي في آخر ثلث ساعة ما هم هم الخمس دقايق مستني إيه؟ مستني تمثيلية مستني إيه؟ مستني أتفرج على الماتش يا جماعة ما هي هي ما تاخد الثواب العظيم وتعمل أكثر حاجة بيحبها ربنا شفت الشيطان بيعمل فينا إيه شفت الشيطان بيخلينا نسوف قد إيه طب اسمع الحديث الجميل ده دخل رجل إلى المسجد أعرابي فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة ذلك الرجل الأبيض المتكئ اللي قاعد هناك ده فذهب إليه فقال أأنت محمد فقال النبي نعم فقال الرجل يا محمد إني سائلك أمرا ومشدد عليك في المسألة فلا تجد على نفسك مني ما تزعلش يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدلك فقال الرجل من الذي خلق الأرض فقال النبي الله فقال الرجل من الذي رفع السماء فقال النبي الله فقال الرجل من الذي نصب الجبال فقال النبي الله فقال الرجل فأسألك بربك ورب من قبلك وبمن رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آه الله أرسلك إلى الناس بسألك بكل اللي انت قلته والله ربنا أرسلك إلى الناس فقال النبي نعم فقال الرجل فأنشدك بربك ورب من قبلك أإلهك أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي نعم فقال الرجل فأنشدك بربك آه الله أمرك أن نصوم في هذا الشهر يعني رمضان قال نعم فقال الرجل فأنشدك بربك آه الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا نقسمها على فقرائنا فقال النبي نعم فقال الرجل الأعرابي البسيط فإني آمنت بما أرسلت به وإني رسول قومي إليك إنما الشاهد اللي أنا عايز أقوله في الحديث شوفوا الرجل عمرك فكرت فيها كده عمرك سألت نفسك مين اللي نصب الجبال مين اللي, مين اللي أمر مين ال... من الذي خلق الأرض من الذي رفع السماء من الذي أرسل النبي الذي أرسل النبي أمره بإيه ها النبي حق ولا لا حق طب ربنا أمره بإيه خمس صلوات في اليوم والليلة ها شوفوا الأعرابي من 1400 سنة واخد الموضوع جد إزاي شايف الاهتمام انت مش قلت انا مسلم يا جماعة حد ضربك تعال نتكلم بصراحة حد ضربك على ايدك انك تبقى مسلم قلت مسلم ولا ما قلتش قلت ها طالما قلت طب حافظ بقى على الصلوات اصحى صلي الفجر مش قلت مسلم قبلت انك تخش الاسلام اصحى صلي الفجر ولذلك يا اخوانا يعني اللي بيروح يشتغل في شركة ويروح يختبر وهو نفسه يشتغل في الشركة الشركة تعينه يقولوا له خلي بالك احنا عندنا هنا في الشركة نظام خاص مواعيد الشغل بتبدأ من خمسة صباحا لغاية الساعة 2 الظهر مثلا يعني وهتاخد 3000 جنيه في الشهر تمضي ولا ما تمضيش يمضي آه مضيت هتصحى خمسة ولا لا هتصحى هتصحى ولا هتروح تقول لهم لا استنوا شوية ولا انا بس انا مش مقتنع بالحتة دي انت مش مضيت مش وافقت تبقى مسلم اصحى يا اخي صلي الفجر اصحى صلي عيد حافظ على الصلوات الخمسة المكتوبة ما ينفعش تقول انا مسلم انا موافق انا مضيت بس مش هنفذ انت انسان كده مش جاد ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان هو اللي بيروي الحديث ده عمل ايه سيدنا عثمان ام توضا ثم قال اني محدثكم حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا آية في القرآن ما حدثتكم به آية إيه هي يقول الله سبحانه وتعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه عشان الآية دي لولا الآية دي ما كنتش هقول لكم الحديث ده قالوا فما هو قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى فكانت هذه الصلاة مغفرة لما بينه وبين الصلاة التي تليها كل اللي بين الصلاة دي وبين الصلاة التي تليها مغفرة من الله عز وجل تخيل طب ليه سيدنا عثمان ما كانش عايز يحدث بيه خايف ان الناس تتكل لكن قالوا عشان نعرف الفضل ده والنبي قالوا من قبل عشان نعرف الفضل ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله تخيلوا يا اخوانا أهمية الأمر أهمية صلاح الصلاة جاي بزكاة جاي بصوم جاي بحج الصلاة عاملة إيه أنا حجيت كذا مرة وعملت عمرة كذا مرة وعمال أنفق أموال الصلاة عاملة إيه فلازم يبقى واضح يا اخوانا إن أول شيء هتسأل عنه يوم القيامة الصلاة كلنا يا اخوانا راجعين في رحمة الله تبارك وتعالى بس اضبط الصلاة الأول خلي صلاتك منضبطة خمس صلوات بتأديها في أول وقتها وبعد كده ارجي في رحمة ربنا كما تشاء حتى لو ليك أخطاء كتير الرحمة واسعة قوي بس بلاش الحتة دي تتركها بلاش الصلاة تبقى بعيدة عن طاعة الله تبارك وتعالى أي العمل أفضل الصلاة على وقتها طيب تعالوا نتنقل نقلة تانية احنا اتكلمنا على فضل الصلاة لكن في صلوات مخصوصة لها أحاديث مخصوصة صلاة الصبح وصلاة العصر لأهميتها تعالوا نسمع أحاديثها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة إيه هما البردين البردين صلاة الصبح وصلاة العصر اللي يحافظ على صلاة الصبح والعصر دخل الجنة الناس اللي بقالها عشرين سنة يا جماعة ما بتصليش الصبح الناس اللي نايمة بقالها عشرين سنة عن صلاة الصبح هتصليها امتى امتى هتصليها لو مش هتصليها في شبابك يا ترى هتصليها لما تفقد قوتك وصحتك ابدأ لما تنشغل بالعيال وتكتر عليك العيال وهمومهم اتعلموها دلوقتي يا اخوانا وانتوا لسه شباب صلي الصبح وصلي العصر حافظ على الاثنين دول تدخل الجنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله تخيل تعرف تحافظ على الصبح بجماعة في رواية أخرى للحديث ده من صلى الصبح من غير ما يقول لك في جماعة فهو في ذمة الله من صلى الصبح ضمن ان هو في معية الله تبارك وتعالى ها تضمن صلاة الصبح وتخيل انك في ذمة الله في رعاية الله انت في حماية الله اليوم كله ها تضبطها ولا ما تضبطهاش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يصعدون يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون دي ملائكة يا جماعة مش ملك اليمين والشمال دي ملائكة مخصوصة بتتنزل تشوفك بتعمل ايه في صلاة الصبح والعصر وتطلع الى السماء تخبر الله عز وجل وهو اعلم بهم بس تخيل قيمة الصلاتين دول ها يسألهم الله تبارك وتعالى فلان بيعمل ايه نايم يا رب نايم يا رب كل يوم تخيلوا عشرين سنة بيشخر يا رب نايم طيب بلاش الصبح والعصر بياكل يا رب فرحان يا رب بيتفرج على التلفزيون يا رب تايه ضايع يا اخوانا الملائكه دي فرصتك كبيره معاها تخيل فرحتك وتخيل سعادتك وانت كل يوم الملائكه طالعه بيصلي يا رب لقيناه بيصلي يا رب صاح يا رب واقف بين ايديك يا رب تخيل شرفك ملائكه بقالها 15 سنه كل يوم بتطلع بتقول بيصلي يا رب واقف في المسجد يا رب قايم أول الوقت يا رب محافظ على صلاتك يا رب تخيل شرفك ومكانتك والملائكة كل يوم بتقول هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لا يلج النار أحد وفي رواية أخرى لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ايه اللي قبل طلوع الشمس الصبح وايه اللي قبل غروب الشمس العصر ها يا اخوانا مين هيحافظ خلي بالكم يا جماعه اوعوا تفتكروا صلاه الصبح يعني تصليها لما تصحى تسعة صباحا ولا 10 صباحا ولا 12 الصبح في ناس بتفتكر كده ان صلاه الصبح دي ممتده لغايه الظهر غلط الكلام ده مش صحيح صلاه الصبح يعني تصليها قبل الشروق قبل الشروق بدقيقه تبقى صلاتك صحيحه بعد الشروق بدقيقه بقت قضاء راحت منك صلاه الصبح على فكرة أنا مش بتكلم عن اللي بتروح منه صلاة الصبح وهو كان ضابط المنبه وفاتت منه الصلاة يعني كان حريص يصحى الصبح وفاتته الصلاة لا لا لا لا أنا بتكلم عن اللي ما كانش ناوي يصحى لكن اللي ضبط المنبه وكان حريص يصحى وما قدرش يصحى ده ما ينطبقش عليه الكلام ده ده كان عايز ومنع لأنه هو نام لكن بقى خلي بالك يعني ما تضحكش على نفسك يعني يعني ايه؟ يعني ما تضبطش المنبه وتقوم حاطه تحت المخده وتقول معلش يا رب اصل انا ما صحيتش يعني يعني ما لا اشهد يا رب اهو انا حطيت المنبه وتقوم مخبيه او موطيه على الاخر لا انوي انوي انك هتصحى الصبح تصلي الفجر واضبط المنبه وحطه ما صحيتش خلاص قدر الله ما شاء فعل لكن اجتهد ونام بدري واحرص ان انت تصحى الصبح وبكده تبقى حصلت الثواب العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول احد الصحابه صلى بنا النبي صلاه الصبح ثم قال إن هذه الصلاة عرضت على الأمم من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجرين اللي يحافظ على الصلاة دي كان له أجرين ليه كان له أجرين علشان أجرك وأجر من ضيعها من الأمم من قبلك اللي يحافظ على صلاة العصر في أول وقتها كان له أجره وأجر الأمم اللي ضيعتها من قبل ها يا أخوانا محافظ على الصلاة بعد كل الأحاديث دي مين عايز يحافظ على الصلاة مين عنده الهمة دلوقتي ويقول أنا يا رب مقبل ده الأمر بسيط الأمر سهل خمس صلوات في اليوم والليلة من صلى البردين دخل الجنة على طول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما تخلص يا أخي اصحى الصبح واصحى العصر وحافظ على صلواتك عايز أقول إيه اللي بيخليك تأخر الصلاة فكر كده إيه اللي بيخليك تخليها في اخر خمس دقايق بتصلي الظهر اخر خمس دقايق ايه اللي بيخليك الشيطان وانت مسلم رقبتك للشيطان تخيل بيعمل فيك ايه هي هي الخمس دقايق يخليك ترجع تصليهم في اخر الوقت ما انت كده كده هتصليهم عرفت قيمه الصلاه تعالوا نوضح اكتر ونبين اكتر قيمه الصلاه بعد كل الآيات والأحاديث تعالوا اسمعوا القيمة الجديدة دي إيه هي؟ إن هي العبادة الوحيدة التي لم تفرض على الأرض صح؟ العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء العبادة الوحيدة التي لم تفرض بوحي إنما مباشرة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا إزاي فرضت الصلاة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في السماوات يعرج إلى السماوات العلى ليه؟ عشان يتكلف بالصلاة تيجي أنت تضيعها معقولة صلاة فرضت في السماوات العلى ولم تفرض في الأرض يعرج في السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة يصعد إلى السابعة ويتوقف جبريل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أوقفك يا جبريل قال يا محمد أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت آه يبقى مين الأعلى مقام شوفوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا مش عارفينه قد ايه مقامه عظيم صلى الله عليه وسلم ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى يقول فوصلت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام أسمع فيه صريف الأقلام صريف الأقلام يعني أقلام القدر تكتب وصل النبي إلى مكان تخيل الآن إيه المطلوب إيه المطلوب وصل إلى مكان لم يصل إليه بشر فإذا بالله تبارك وتعالى يا محمد إني افترضت على أمتك خمسين صلاة في اليوم والليلة شوفوا المكان شوفوا الكلام بيتقال فين شوفوا المنزلة اللي فرضت فيها الصلاة بالله عليك بعد كده تضيعها ولكن اسمع مني ايه اللي فرض خمسين صلاة في اليوم والليلة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على ايه على انه مكلف بخمسين صلاة ينزل الى السماء السابعة خلاص انتهى الامر خمسين صلاة ويصل الى السماء السادسة موسى عليه السلام في السماء السادسة انتهى الامر خمسين صلاة ويصل الى السماء السادسة موسى عليه السلام في السماء السادسة يقول له موسى يا محمد ما افترض ربك عليك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسين فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فناشده التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا ما يقدروش على كده تخيل لو كان تخيل لو انت بتعد ها خمسين صلاة تخيل انت داخل دلوقتي نويت أصلي الاثنين والجايين الله أكبر حاول تتخيل كده ها وبعدين تخيل لو اتلخبطت هو أنا صليت 46 ولا 36 تخيل المشكلة فاتك 17 صلاة اقعد بقى جيب اللي فاتك تخيلوا رحمة يا اخوانا لو كانوا 50 صلاة لو سرحت ساعتين أو نمت ساعتين شوف فات منك كام صلاة انتوا متخيلين الرحمة اللي احنا فيها تخيلوا لو كانوا 50 يلا نويت أصلي العشرين الخمسة وعشرين السبعة وعشرين يا ترى وبعدين تيجي ها خلصت الخمسين يلا ابدأ بقى من أول وجديد ما انت تخيل هتخلص الخمسين امتى ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويناشد الله التخفيف ها 25 يخفضها الله تبارك وتعالى إلى 25 25 صلاة اليوم والليلة وينزل لسيدنا موسى سيدنا موسى يقول له إن أمتك لا تطيق هذا ارجع إلى ربك فناشده التخفيف ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم 15 وينزل أمتك لا تطيق هذا يطلع خمس صلوات في العدد وخمسون في الأجواء لا يبدل القول لدي لا إله إلا الله آه. شفت أخوانا ويمكن هنا في سؤال الناس بتسأله هو سيدنا موسى هو اللي عدل على ربنا تبارك وتعالى حاشا وكلا مش ممكن طب هو بالسبق في علم الله ان هم هيبقوا خمسة طبعا ما ايه الموضوع ليه خمسين وبعدين ينزل وبعدين يطلع وبعدين يبقوا خمسة عشان احنا نعرف رحمة ربنا اتري ربنا تبارك وتعالى عايز يورينا قد ايه رحمنا ما هو لو كان قال لنا خمسة من الاول ما كناش هنعرف القيمة والفضل والرحمة فيقول لك الاول خمسين عشان انت تعرف بعد كده الرحمة اللي انت فيها آه. طب بالله عليكم دي حاجة ما تكسفش بقى خمسة بعد ما كانوا خمسين وكمان مش عايز تصلي خمسة مم. شفت شفتوا احنا قد ايه مقصرين شفتوا فرضت فين شفتوا فرضت ازاي بلا وحي ولا ولا فرضت مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خمسين وبقوا خمسة ألا تستحي مش عيب يا اخوانا مش عيب تزوغ كمان من الخمسة طيب احنا لغاية دلوقتي تناولنا نقطتين فضل الصلاة فضل صلاة العصر وصلاة الفجر متى فرضت وأين فرضت تعالوا النقطة التالية تعالوا نبدأ ونقول عقوبة تارك الصلاة انا بوجه الكلام ده لكل واحد بيصلي يسمع مني الاحاديث دي وينقلها لقرايبه وحبايبه واصحابه اللي ما بيصلوش ويخاف عليهم ويقول لهم بالله عليك يا اختي لو ليكي اب او ليكي ام ما بتصليش لو ليكي ام وما بتصليش ارجع- ارجعي وارجعي تحت رجليها النهارده وبوسي ايديها وقولي لها صلي يكفي يا جماعه عشان تعرفوا الخطوره يكفي ان تارك الصلاه تعرفوا ان في في جهنم درجات وابواب يقول الله تبارك وتعالى وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم سبع ابواب من هذه الابواب في باب شديد اسمه ايه اسمه صقر صقر اسمع الآية يقول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما سقر تعرفوا إيه عن سقر إيه هي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر يعني إيه يعني اللي يدخل سقر يتلاشى يختفي يعني إيه يسيح مجرد إنه يخش سقر العظم يسيح تخيل لو عظم جمجمتك بيسيح تخيل الألم والله كلمة الألم قليلة تخيل كلك بتنتهي كلك بتسيح بمجرد دخولك فقر والعياذ بالله ربنا يرحمنا يا رب جميعا ويرحم قرايبنا وامهاتنا وابائنا لكن انا ليه بتكلم عن فقر ايه اللي خلاني اجيب سيره فقر اصل خلي بالك اللي داخلين سقر وهم داخلين الملائكه مشفقه عليهم فبتمدح عليهم بتقول لهم ايه ما سلككم في سقر ايه اللي جايبكم هنا ايه اللي جابكم هنا يقوموا يردوا عليهم ويقولوا اول ما يردوا يقولوا لم نك من المصلين شفت بقى اول سبب لدخول سقر اللي بيدخلها بي- بيسيح دون اول سبب ما كناش بنصلي عشان كده بقول لك لو ليك ام او اب او خال او عم او حد بتحبه حرام عليك خد بايده خد بايده عشان ما يدخلش سقر تارك الصلاة يا اخوانا يدخل سقر تارك الصلاة الآية بتقول ملوش حل عشان كده أنا بقول لك لو بتعمل معاصي حتى لو هتعمل معاصي بس بالله عليك بلاش تارك الصلاة اقع في معاصي وخليك رجل هيرحمك ان شاء الله ربنا رحيم يا اخوانا لكن بلاش تزنق نفسك في الركن دون وتقول مش هصلي حافظ على صلاتك على قد ما تقدر كلنا يا اخوانا ذنوب كلنا عيوب وكلنا مع ذنوبنا وعيوبنا مأملين في رحمة ربنا لكن الشيء ال- الوحيد اللي ملوش حل الوحيد اللي لازم يخش سقر اللي لا تبقي ولا تذر اول سبب ايه لم نكن من المصلين ترضى تقولها والملائكه بتسالك يوم القيامه السؤال دون انت قاعد دلوقتي تفكر الناس اللي تركه للصلاه ده حبيبك وقريبك و- وجارك اوعى تعيش وسط ناس تاركين للصلاه وتسيبهم اجري على امك وابوك رحمه ورفق بيهم بمنتهى الرحمه واللين ما بقولكش اقلب الدنيا ما بقولكش ارجع لهم وقول لهم ده انتوا داخلين سقر داخلين سقر اوعى تقول كده خدهم بالراحه بس من جوه قلبك بتغلي بس ما ينفعش تاخدهم الا بالراحه خايف على ابوك وامك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث دون وعايزين إننا نركز شويه لان الحديثين دول مهمين قوي ولازم يتفهموا صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر يعني اللي ما بيصليش بيعمل عمل من اعمال الكفر نطلع منه بايه نطلع منه ترضى لنفسك تبقى ماشي في سكه الكفار ترضى لنفسك تبقى بتعمل عمل من اعمال الكفار ولذلك في مناظره لطيفه جدا قوي حصلت بين الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل اسمعوها كده عشان تفهموا المعنى اللي انا قلته دلوقتي الامام الشافعي بيقول ان تارك الصلاه بياتي بعمل من اعمال الكفر بس مش كافر المعنى اللي انا قلته من شويه الامام احمد بن حنبل كان له راي تاني ان تارك الصلاه كافر فحصلت مناظرة رائعة بين الاثنين الإمام أحمد والإمام الشافعي الإمام الشافعي عم قايل يا أحمد أتقول أنه يكفر فقال الإمام أحمد نعم فقال الشافعي فبما يسلم طب يسلم إزاي فقال الإمام أحمد بن حنبل يسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الشافعي فالرجل يقولها ومستديم عليها والرجل سابها ما هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فالإمام أحمد سكت كده وبعدين قام قايل فقال يسلم بأن يصلي فقال الإمام الشافعي صلاة الكافر لا تقبل فسكت الإمام أحمد بن حنبل عرف أن الرأي الصحيح هو رأي الشافعي أن تارك الصلاة لا يكفر ولكن يأتي بعمل من أعمال الكفر يقول العلماء تارك الصلاة ملعون لعن في التوراة والإنجيل تارك الصلاة تلعنه حتى ملابسه تقول لعنك الله لولا أن سخرني الله لك لفررت منك تلعنه حتى اللقمة التي يأكلها إزاي بس إزاي بس تعاشر وتحب وتتقرب لواحد تلعنه حتى اللقمة تقول له تقول له اللقمة تقول له لعنك الله تأكل من رزق الله ولا تؤدي فريضة الله ترك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان لأنه اتكبر ليه مش عايز تسجد ليه مش عايز تركع ليه مش عايز تنزل دماغك في الأرض يا اخوانا قولوا الكلام ده لأهاليكم وقرايبكم اوعى تسيب حد تارك للصلاة اسمع لازم تقول له اسمع ال- ال- النقطة التالية الشديدة دي تارك الصلاة يحرم من شفاعة النبي يوم القيامة يحرم ملوش شفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه تترك الصلاة ليه تعرض نفسك لكل هذا تارك الصلاة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عطش يوم القيامة كلنا نفسنا نشرب من من حوض النبي وهو يجري علينا ويسقينا وتارك الصلاة يمنع ها يا جماعة هنسيب حد من قرايبنا تاني زي ما بقول لكم كلنا بنأمل في رحمة الله لكن ترك الصلاة ملوش حل بالله عليكم يا اخوانا امسكوا في عيالكم وقرايبكم مهم قوي نحافظ على دي طيب ادي اول نوع من المخالفات مين هو تارك الصلاة طيب تعالوا نتنقل للنقطة اللي بعدها عقوبة الذي يجمع الصلوات يعني ايه يعني ايه يجمع الصلوات يعني يصلي الصبح والظهر مع بعض يروح من شغله يقوم واخد من الصبح للعشاء يحطهم على بعض ويصليهم بالليل ويقول لك الحمد لله عشان اريح ضميري الحمد لله انا نمت مستريح ها تخيل انت بقى عمال يصلي ازاي شوفه طالع نازل بيصلي ازاي ولا هو عارف هو بيقول ايه واحده تقول لك انا لو سبت الطبيخ هيبوظ وتبص تلاقي العصر دخل وبعدين تصلي المغرب مع العشاء وبعدين تصلي ساعات الصبح وساعات تطنش الظهر وبعدين مرة يصحى الفجر وبعدين مرة يفوت العصر أيوة والله يا أخوانا خطر جدا اللي أنت بتعمله ده تقول الحمد لله ده أنا مش سايب صلاة ولذلك يا أخوانا بعض الناس بتفتكر ان هو كده كويس انت بعيد قوي انت عندك مشكلة كبيرة في ناس بتيجي تحضر الدرس هنا ونكون بيجمع الصلوات دي كارثة يا اخوانا اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اللي بيجمع الصلوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركن صلاة متعمدا فإنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله تخيل لا حماية ولا حراسة ولا رعاية من الله عز وجل يا جمع الصلاة تخيل اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر مش معناها ان انت كده عملت الكبائر لا انت كده فتحت باب الكبائر وبدأت تخش على الكبائر خلي بالك انت داخل على موضوع خطير طب واللي ما بيصحاش الصبح اه وما بيصليش الصبح كل يوم وبقاله عايش على كده وما بيفكرش يصحى يصلي ولا بيظبط منبه ولا ناوي ولا عايز يصحى اسمع كده شايف الكلام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى طلعت عليه الشمس يعني ما صلاش الصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه تخيل في ناس ودنها بقالها عشرين سنة مبولة للشيطان حاول تتخيل كده معلش هي الكلمة يعني لكن تخيل العلماء بيقولوا وهي برضه معلش هنكمل بقى في الكلام ال- العلماء بيقولوا أيهما أشد قذارة بولة الإنسان أم بولة الشيطان أنت إيه رأيك؟ يا ترى إيه اللي أقذر؟ أكيد دولة الشيطان أكيد فتخيل واحد فاتح ودنه كل يوم ساعة الفجر يلا يا شيطان حاجة مؤلفة مش كده؟ معلش أنا آسف حاجة مؤلفة طب بالله عليك ترضاها لنفسك عشرين سنة ترضاها لنفسك حتى عشرين سنة 365 يوم فاتح معقولة طيب كفاية كده ونتنقل يعني أنا بس بنقلك لخطورة إنك تجمع صلاة مع صلاة تانية أو تعدي صلاة وتبقى قضاء زي صلاة الصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة الإسراء والمعراج أناسا من أمتي ترضخ رؤوسهم في الحجارة دماغتهم تتكسر في الحجارة كلما رضخت ردت كل ما ترضخ ترد كلما رضخت ردت فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتكاسل عن الصلاة تخيلوا ها، ترضى لنفسك هذا العذاب اوعى تجمع بين صلاتين اجمد كده اضبط الخمس صلوات تضمن الجنة يا اخوانا احنا بنتكلم في ألف به اسلام ألف به فروض ما تزعلوش من كلامي دون ده ربنا بيقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول ابن عباس ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية أبدا ولكن أضاعوها كانوا يجمعونها تخيل وضعهم ايه يلقون غيا ايه غيا ده وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم تخيل جهنم كل يوم بتستعيذ من الوادي دون تخيل اللي يدخله من يدخله جامع الصلوات ترضاها خلي بالك لو مت مصر انك تجمع الصلوات هتخش النار وتخش وادي الغي فسوف يلقون غيا والعياذ بالله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله يا اخوانا الكلام ده مهم اوعى تفوتك صلاة العصر حبط عمله تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما فقد أهله وماله تخيل لما تفقد فلوسك وعيالك وعيلتك في يوم واحد اهو اللي فاتته صلاة العصر زيه بالظبط زي اللي حصلت له المصيبة دي ها يا اخوانا نفوت صلاة العصر نفوت صلاة العصر نجمع صلاة بقى تعالوا نتواصى تعالوا نتعاهد بالله عليكم نطلع النهاردة نسمع الكلام ده النهاردة ونطلع ناويين ومتفقين خلاص يا رب نخلص النية ونحافظ على الصلوات حتى لو غلطنا بعد كده لكن لب الإسلام وعمود الإسلام الأول رضيناك يا رب فيه ولذلك أنا بنصح كل شاب وفتاة رايحين يتجوزوا وأنت رايح تتجوز خلي من الأسئلة الأساسية والله أول سؤال أول حاجة لازم تطمن عليها هي بتصلي وأنت اللي متقدم لك عريس خلي أول سؤال تسألي عليه هو بيصلي اصلك لو ما بيصليش هتعاشروا بعض ازاي ازاي تقبلي وتربطي مستقبلك بواحد يعني يغضب عليه في الدنيا ومغضوب عليه في الاخره طب والولاد دول هيطلعوا شكلهم ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات يعني الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف اشمعنى أبي بن خلف اشمعنى مش أبو جهل أصل أبي بن خلف ده شر الناس ليه أصل إن النبي يقتله بإيده يبقى شر الناس وأبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده تخيل بقى يا تارك الصلاة يا جامع الصلوات ترضى تحشر مع أبي بن خلف قاتله النبي بيده آه. احنا الوقت اتكلمنا وقلنا عقوبة تارك الصلاة وبعدين عقوبة اللي بيجمع الصلوات تعالوا نتنقل عقوبة اللي بيأخر الصلاة أنا عمال أفصص لك الموضوع عشان تعرف واحدة واحدة وخطورتها عقوبة الذي يؤخر الصلاة يؤخر الصلاة يعني إيه؟ يؤخرها عن وقتها يصلي الظهر قبل العصر بدقيقتين ويصلي العصر قبل المغرب بدقيقتين والمغرب قبل العشاء بدقيقتين بيلحقها في الوقت بس بيأخرها يقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل ويل مش لتارك الصلاة ويل مش لجامع الصلاة ما الويل لمين الآية أثبتت إن هم بيصلوا ويل للمصلين بس إيه مشكلتهم عن صلاتهم ساهون يعني إيه معناها اللي بيصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب هو ده التفسير اللي قاله ابن عباس ويل يقينا يلي بتأخر الصلاة ومصر على كده لغاية ما تموت يقينا لو فضلت على كده لك الويل يوم القيامة ايه هو الويل يقول العلماء افتح كده تفسير ابن كثير واقرأ اقرأ اي تفسير ايه هو الويل الويل وادي في جهنم كله عقارب حيات لا يدخله إلا مؤخر الصلاة فإذا دخلوه قبضتهم العقارب والحيات حتى يستوفوا أجرهم يا جماعة اللي فينا مصر على تأخير الصلوات وهيفضل كده لغاية ما يموت له هذا الويل ما انت صليتها صليتها سبحان الله ما انت كده كده صليتها انت كده طائع لشيطانك ابن القيم بيحكي بيقول دخلت على أستاذ ابن تيمية في حبسه حبسه التتار لما أخذوا بلادنا حبسوا ابن تيمية فلما رأيته محبوسا بكيت لحاله لما لقيته محبوس بكيت لحاله فقال لي ابن تيمية أتبكي لا تبكي لست أنا المحبوس لست أنا المأسور المحبوس من حبسه الشيطان والمأسور من أسره هواه يا مؤخر الصلوات انت أسير شيطانك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرف الأول قبل ما أقول لك الحديث دون التأخير يعني إيه يعني آخر تلت ساعة أو ربع ساعة تقوم تصلي آخر تلت ساعة تقوم خاطف يقول لك هخطف الظهر مش بيقولوا كده هخطف العصر تقوم تصلي إياك تعمل كده ولذلك يا اخوانا من صفات المنافقين شوف الآية تقول لك إيه من صف... مين هم المنافقين أو من صفاتهم إيه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بالعافية بيصلي بس بيصلي بالعافية أنا كده يا أخوانا أكاد أكون انتهيت لكن في شوية نقط سريعة أحب أقولها قبل ما نخلص النقطة الأولى نقطة بالنسبة للنساء طلاء الأظافر يا أخواتنا يا سيداتنا طلاء الأظافر لو أنت حاطة طلاء الأظافر وتوضيتي عليه الوضوء باطل وبالتالي الصلاة باطلة الحقيقة بقول النقطة دي لأهميتها أنا عارف إن ممكن يكون ده مهم أوي أوي أوي بالنسبة لك لكن بالله عليكي إرضاء ربنا أولى وإنك تنجي من كل اللي قلناه ده قبل كده أولى ولا شوية طلاق أظافر ما ينفعش يا جماعة اللي حاطة طلاق أظافر وتوضت عليه هذا الوضوء باطل لأن المية ما وصلتش لأصل الظافر فلا بد ان هي ما تبقاش حاطه هذا الطلاء اثناء الوضوء علشان لما تصلي تبقى صلاتها صحيحه اوعي تحطي طلاء الاظافر في كفه وتحطي صلاه ربنا امر بيها في كفه وبعدين تفضلي طلاء الاظافر اوعي تحطي المقارنه دي بين طلاء الاظافر وبين ارضاء الله تبارك وتعالى طيب النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها ودي نقطة مهمة ان احنا نختم بيها برضه اللي ما كانش بيصلي بقاله فترة طويلة اللي كان بيجمع الصلوات بقاله سنين طويلة اللي كان بيأخر الصلوات لغاية درس النهاردة وضعه ايه اللي فات ده كله وضعه ايه حله ايه هل هو كده يعذب وهل هو كده ينطبق عليه كل اللي فات ابدا يعمل ايه يتوب النهاردة يتوب النهاردة ويعاهد ربنا انا يا رب من النهاردة تايب عن كل تأخير والله يا اخوانا لو طلعت من الدرس ده لو سمعت الكلمتين دول وطلعت تايب بتقول يا رب مفيش جمع صلاة بعد كده مفيش تأخير صلاة بعد كده مفيش تفويت صلاة بعد كده مفيش ترك صلاة صبح بعد كده إلا لو راحت عليا نومة غصب عني تخيل يحصل لك إيه كل اللي فاتت مسح تاب الله عليك مبروك ألف مبروك شوف ديننا حلو إزاي وسهل إزاي تاب الله عليك لا مش كده وبس ايه كمان تتقلب سيئاتك حسنات كل اللي فات وضيعته بتوبتك النهارده وانتظامك من النهارده في الصلاه يتقلب حسنات ازاي يقول الله تبارك وتعالى اسمع وانبسط الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات افرحوا بدين ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرحوا يا اخوانا افرحوا ان انتم مسلمين تخيل بقى تيجي يوم القيامة عندك عشر سنين ما كنتش بتصلي الصبح النهاردة تبت العشر سنين اتمسحت وتاب الله عليك واتقلبت حسنات ما تيجوا ننوي بحق يا جماعة ما تيجوا ننوي ما تيجوا نبدأ ها يصف النبي صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء اللي جايين يوم القيامة واحد جاي يوم القيامة يلاقي الذنب اتقلب حسنة الذنب ده اتقلب حسنة الذنب ده اتقلب حسنة ما هو تاب فكل ذنوبه اتقلبت حسنات اللي تاب عليها فيجي الراجل اللطيف ده هو يوم القيامة النبي بيحكي قصته لما يلاقي الذنوب كده بتتقلب حسنات يقوم قايل ايه يا رب ان لي ذنوب اخرى لم تكتبها الملائكة ما هو لقى ان الدنيا بتتقلب حسنات فكان طماع يجي يقول يا رب انا كان في صلوات اخرى ما صليتهاش الملائكة ما كتبتهاش انا عايز يا رب الصلوات دي تتكتب انا اللي اخرتها لما لقى ان كله بيتقلب حسنات تخيلوا رحمة ربنا واسعة قد ايه يا اخوانا المهم نتوب المهم ان احنا ما نسمعش انما ننفذ النقطة الأخيرة يا اخوانا اللي أحب أضيفها وهي نقطة برضو مهمة والناس كتير بتسأل فيها طب الصلوات اللي أنا سبتها زمان أعيدها ولا ما أعيدهاش؟ أنا سبت عشر سنين صلاة وتبت وانتظمت في الصلاة أعيد الفوائد ولا ما أعيدهاش؟ السؤال ده بيتكرر كتير في رأيين للعلماء رأي بيقول عيد الفوائد ورأي بيقول ورأي ده هو الأولى ورأي ده هو الأولى بالتنفيذ وانصحكم بيه لا ما تعيدش لأن من يوم تبتك محي الماضي انتظامك في الصلاة يمحي عنك الماضي طب أعمل إيه؟ كثر من السنن تكفر عنك ما تركت من صلوات في الماضي ما تروحش تعيد الظهر بعد الظهر والعصر بعد العصر من يوم ما انتظمت في الصلاة كل الماضي محي من يوم ما انتظمت في الصلاة إن شاء الله تاب الله عليك وكل اللي فات اتشال كثر من النوافل يمحى عنك الماضي يعني أسأل الله تبارك وتعالى إن إحنا ننفذ الكلام ده أسأل الله إن إحنا نطلع النهاردة تايبين عن كل تأخير عن كل ترك أسأل الله إن إحنا نطلع النهاردة ناويين ندعي لأهالينا وقرايبنا إن هم يحافظوا على الصلاة وناخد بإيديهم نسأل الله إن هو يتقبل منا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا
وختاما نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته